لنا وبالإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم هيا بنا هيا بنا لنتعلم من نبينا عليه الصلاة والسلام ما نصلح به أمر دنيانا ونقيم به أمر ديننا فنسعد ونرقى في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين آمين أيها الإخوة الموحدون في لقاءات مضت تكلمنا عن فريضة من الفرائض التي ينبغي أن يعلو سهمها في هذه الأيام تكلمنا عن ركن من أركان الدين قد يغيب عن بال الكثيرين ألا وهو الشح بالدين وبينا ذلك في لقاءين مضيا ولعله لطول ما بيننا من فترة انقطعنا فيها لعلنا في هذا المقام أن نوجز ما سبق أن ذكرناه في دقائق معدودات ثم نكمل ما يتعلق بهذا الركن ألا وهو بين قوسين الشح بالدين ما معنى الشح بالدين؟ معلوم لدينا أن الواحد فينا يشح بالمال يشح بالنصيحة يشح بالشفاعة الحسنة والوساطة في قضاء مصالح الناس يشح بالكلمة الطيبة يشح بثيابه يشح بأي شيء يملكه أو بأي شيء يسديه مما فيه منفعة للناس شحيح جلدة يعني زي ما بيقولوا المصريين لكن يبقى في شح بالدين آه بس الشح بالدين هنا معناها إيه أن أحافظ على ديني وأن أصونه وأن أمنع ديني عن أن أبذله لأي أحد من الناس لأن بعض الناس بيبذل دينه بيبذل دينه يعني بيبيع دينه بيبيع دينه إزاي يعني والعياذ بالله كان موحدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتعرض عليه الدنيا في زينتها وبهارجها وزخارفها وهو محتاج أو غير محتاج فيكفر والعياذ بالله ده باع دينه الشح بالدين ألا أبيع ديني الشح بالدين ألا أبذل ديني في دنيا أبداً أو من أجل دنيا إنما أبذل ديني لله الواحد الأحد فيما يرضيه فإذا طلب مني أن أبيع ديني مقابل دنيا أو أن أبيع ديني مقابل مال أو جاه أو منصب أو ما شابه ذلك فإنني أشح بديني أشح بديني يعني أستمسك به يعني لا أبذله إلا فيما أمرني الله عز وجل وهو الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته أدي الشح بالدين والشح بالدين أحد أركان الدين لا يكتمل إيمان الواحد منه حتى يجد الشح بدينه في قلبه يعني بيمسك بإيديه واسنانه على دينه ما يفرطش فيه أبدا ممكن تتقطع رقبته وما يفرطش أبدا في دينه ممكن يبتلى ويعذب ويضطهد ويظلم ولا يفرط في مبدأ من مبادئ دينه فالشح بالدين ركن من أركان الدين لا يجد حلاوته في قلبه إلا من استمسك بدينه وحرص عليه ولا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان شحيحا بدينه وهذا هو ما علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث نحفظه جميعا حديث صحيح يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره دي بقى اللي احنا عايزينها الثالثة دي هي اللي احنا اتعلمنا منها الشح بالدين وأن يكره من الذي يجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اثنين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ثلاثة ودي المتعلقة بالشح بالدين وأن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار يعني الواحد بيكره الكفر ولو ألقي في النار في, في العذاب يعني عملوا له نار عشان يترمي فيها أهون عليه يقول ارموني في النار ده هي بتاعت الدنيا وما أكفرش أو الواحد فينا أيرضى أن يرمى في النار؟ أي واحد أنا بوجه السؤال لأي حد فينا ترضى أن احنا نولع نار ونرميك فيها؟ لا طبعا يبقى أنا أكره أن ألقى في النار أكره أن أحرق بالنار أهو بقول لك زي ما أنت بتكره أنك تترمي في النار اكره أنك ترجع في الكفر أو اكره أنك تفرط في دينك أو اكره أن دينك تعطيه مقابل دنيا زائلة والعياذ بالله يبقى الشح بالدين اتعلمناه من الفقرة دي في الحديث وأن وأن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار يعني يحرص على دينه ويخاف عليه ويصونه فلا يأتي عليه بما يفسده يعني لا يأتي عليه بما يفسده ركز معايا لما يكون عندك حاجة لها قيمة وقيمة غالية وعالية أما يكون عندك حاجة نفيسة وثمينة بتسيبها كده ومطروحة للذباب لو كانت مأكولة أو مشروبة أو بتسيبها عرضة للأتربة والوساخات لو كانت ملبوسة أو طب تخيل عندك حتة ذهب كده كويسة ومصنوعة صناعة جيدة من ذهب صافي 24 إيراد زي ما بيقولوا وفيها صناعة عالية وفيها احتراف في إن هي صيغت بطريقة فنية معينة بتسيبها كده ده انت بتشوف القطعة الأثرية مثلا بيعرضوها في زجاج مش عارف كام ملي ويعملوا لها رخام ومباني عالية وشاهقة وإضاءة ويحافظوا عليها بمش عارف هالة مغناطيسية ودايرة كهربية واللي عنده حتة ذهب كويسة بيحافظ عليها في خزنة والخزنة جوه خزنة وكلمة سر وكلمة السر ورا منها كلمة سر ليه؟ خايف يعني برضو والله معلش معلش في التعبير ده الجماعة اللي بيبيعوا الأحذية والأحذية دي يعني حاجة مت ما, ما هيش حاجة يستعر منها دي حاجة غالية يا عم ده دلوقتي اللي عايز يشتري حذاء بيعمل ميزانية الأحذية معروضة فين؟ عاملها لك كده في, في واجهة عرض بترينا أو فاترينا زي ما بيسموها واجهة عرض كده وعامل حوالين منها حاجات بتدور وأنوار ومسيحها كويس وكل شوية يدخل الواحد ينظفها الله بقى الحذاء بيتحافظ عليه بالطريقة ده اهي ليه أصله غالي ماركة يبقى أي واحد عنده حاجة غالية بيحافظ عليها ما بيعرضهاش للفساد ما بيعرضهاش للتلف ما بيعرضهاش للتلوث ما بيعرضهاش للضياع صح كده دينك بقى مقداره عندك ايه دينك دين التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله شريعتك شريعه الاسلام الكامله الشامله مقدارها عندك ايه في قلبك على قد مقدار الدين ما هو في قلبك ما يكون كبير على قد انت ما تكون شحيح بيه ما تضحيش بدينك ابدا الا الدين الا الدين وده هنسمع فيه نماذج كتير اللي احنا هنتكلم عنها الليلة دي ان شاء الله عز وجل هتبين لنا يبقى معنى الشح بالدين أن أحافظ عليه من التلف والضياع والفساد وألا أبذله في مقابل دنيا أو, أو, أو في أي سبب من الأسباب بل أحافظ عليه حتى ألقى الله عز وجل راضيا عني بإذنه سبحانه وتعالى طيب الشح بالدين قلنا أنه هو قسمين القسم الأول الشح بأصل الدين القسم الثاني الشح بكمال الدين الأصل يعني عارف الأساس أما نحب نبني عمارة كبيرة بنعمل إيه في الأرض بنحفر أساسات طب عايزين نبني عمارة 30 دور بتلاقيهم بيحفروا تحت في الأرض سنة واثنين وثلاثة أنا شفت مبنى كبير في اسكندرية قعدوا يأسسوا له مثلا خمس ست سبع سنين تحت الأرض ما طلعوش إلا بعد خمس ست سبع سنين تحت الأرض ومبنى كبير شاهق واتساع وطول وعرض وارتفاع الله ده أساس فاحنا عايزين نحافظ على الأساس اللي تحت ده تتخيل معايا كانوا بيعملوا ايه في المونة بتاعته أكيد بيعملوا معاها مواد تحميها من الرطوبة وتحميها من التفاعلات اللي في الأرض وبيعملوا معاها طريقة تحميها من الزلازل بحيث لو جه زلزال الأساس يعدي منها منه سالم بإذن الله فأنا الشح بأصل الدين اللي هو العقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ليه أتعلم عقيدتي كويس أتعلم ديني تعلموا الإيمان يا قوم ايه الايمان ده حدوده ايه اركانه ايه معالمه ايه شروطه ايه نواقضه ايه ويتجلى في ايه ايه الصور ال- او المجالات اللي الايمان يتجلى فيها هو ده الشح بالدين الا استبدل ايماني بالكفر ابدا يعني اظل على ايماني ولا ارضى بالكفر ما حييت بل اكره الكفر وامقته وادعو اهله الى الاسلام يبقى الشح باصل الدين يعني بكلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله باساس العقيده بتاعتي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ما هو خد بالك اصل الكلام ده مش كلام نظري ده احنا عايشين فيه والشح بكمال الدين ايه كمال الدين بقى طلعنا بقى فوق عندنا حيطان وشبابيك وبواب وسجاد ومحاره وجرانيت ورخام ونجف واشياء بقى كماليه يعني خلاص احنا الاساس قوي وطلعنا بالمباني نحافظ على المباني من ان هي يصيبها وساخات او يصيبها بعض الشروخ او حد يلوثها او من لو كان على البحر كل شويه يعمل لها عمليه اعاده اعمار كده او ترميم زي ما بيقولوا يبقى حافظ على كمال ديني هبقى مستمسك بالعقيده وثابته وشرائع الاسلام عندي كامله لان في ناس عايزين يخلعوا المسلمين من دينهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هو الفاتيكان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم إلى الإسلام أو يهدهم لو, حيظ لو حيظلون على العناد احنا مهمتنا دعوة الناس إلى الهداية فإن لم يهتدوا فالله كفيل بهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أملهم رويدا الفاتيكان عامل إيه؟ رصدين مليارات رجال الأعمال في أمريكا وأوروبا بعضهم تبرع بنصف ثروته أنا أعرف أو قرأت خبر إن في واحد من رجال الأعمال اللي في أمريكا راس ماله بيوازي ميزانية 35 دولة أفريقية وأسيوية راس ماله اتبرع بنص ثروته لتنصير العالم للفاتيكان ده واحد بس عندهم مليارات مليارات في حاجة أعلى من مليار بليونات اه، ت- ت- تريليار ستيليار عندهم حاجات عجيبة إمكانات ليه يقول لك سننصر أفريقيا عام 2025 هم مفكرين يعني سبحان الله أن مجرد شوية الأموال وشوية الشبهات ينصروا بها الناس لا لا لا لا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة الدعوة للإلحاد والعياذ بالله الإلحاد يعني ينكروا ألوهية الله عز وجل يعني ينكروا الدين دين الإسلام وأي دين آخر حتى لو كان باطل هم يمشوا كده يعني يقول لك ما فيش حاجة اسمها دين احنا جينا وهنموت جينا الدنيا ما نعرف ليه وهنموت ومش عارفين ليه ده شعارهم كده والعياذ بالله إلحاد ودول ناس ليهم مواقع على الانترنت وليهم تلفزيونات وليهم جرايد وليهم نشرات و... يريدون أن يقتلعوا المسلمين من جذورهم يريدون أن يدخلوا المسلمين في الكفر والعياذ بالله لا يبقى احنا عايزين ناخد بالنا نشح بأصل ديننا لا, لا إله إلا الله محمد رسول الله نحيا عليها ونموت عليها ونشح بها حد يقول لي خد شقة خد سفرية تعال نجوزك وبدل دينك لا لا لا, لا الدنيا دي كلها حطام تحت رجلينا ادي الشح بالد- بأصل الدين الشح بكمال الدين ان انا احافظ على كمال دين يعني هتبقى مثلا الاخت المسلمه اللي هي بتقول لا اله الا محمد رسول الله وقلبها منطوي على عقيده وفعلا بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله لكنها ايه كشفت جسمها او لبست ضيق كشفت عن عورتها شعرها دراعاتها لبست الملابس الضيقه ديا ديا اه عند ما نقدرش نشكك فيها الله اعلم بتقول لا اله الا محمد رسول الله ما نقدرش نشكك فيها دي آه، نطقت بلسانها خلاص تبقى مسلمه والعقيده يعلمها الله عز وجل وقد تكون عقيدتها قويه لكن هنا اهو في الحته ده اهي اعداء الاسلام خدوا خدوا منها كمال دينها لأن الحجاب من كمال الدين مش من كمال الدين يعني مسألة ثانوية من كمال الدين يعني من الفرائض التي يكمل بها الدين إلى جوار فريضة العقيدة فنقول لها شحي بكمال دينك يعني ما تكشفيش جسمك ما تكشفيش عورتك ما, ما, ت- ما, ت- ما تلبسيش ملابس ضيقة نفس القضية تعالى للرجل عشان ما يقولكش بس بيتكلموا على النساء فقط الرجل اللي هو تبص تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى موسع له في المال وعايز يوسع اكتر عايز يوسع اكتر يعني يعني يروح يتعامل مع بعض المعاملات الربويه المتفق عليها ان هي ربا يقول لك اصل انا عايز اوسع المصنع عايز بدل ما يبقى عندي مليون يبقى عندي خمسة عايز مش عارف بدي عندي فدان يبقى عندي 20 عندي 100 فدان يبقى عندي 1000 ويروح ياخد ربا اهو ده وبيقول لا ياخد رسول الله وبيصلي جنب منك في الصف و- وممكن يكون عنده عقيدة قوية بس جه في الحتة ده اهي لم يشح بكمال دينه فأكله للربا بيجرح كمال دينه بيجرح كمال دينه يبقى انا عايزك تشح باصل دينك يعني ما تبيعش دينك تفضل ثابت على لا اله الا الله الى ان تموت عايزك تشح بكمال دينك يعني تقيم الفرائض وتبتعد عن المعاصي على قدر طاقتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ده خلاصه اللقاءات اللي فاتت حبيت ان انا أذكر حضراتكم بها وضربنا أمثلة بقى بسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجماعات من الأنبياء شحوا بأصل دينهم تعالوا بقى نشوف مسألة الشح بأصل الدين عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة مكة فترة مكة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يهاجر قعد كام سنة في مكة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كتير بيرد عليها دلوقتي الإجابة الصحيحة والبعض ما هوش عارف الإجابة وده لأن احنا انقطعت صلتنا بالسيرة النبوية لازم يكون نقرأ في السيرة النبوية باستمرار ونسمع والله كتير من شبابنا بوجه لهم السؤال ده طب أقسم برب الكعبة شباب في كليات شرعية ما يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام قعد في مكة كم سنة يدعو إلى الله عز وجل أقسم بالله فاحنا عايزين نعود نفسنا على السيرة بقى تعود مع النبي عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة في مكة ال 13 سنة دول فريق المؤمنين الموحدين وفريق الكفار المشركين طب الكفار المشركين سايبين المؤمنين في حالهم لا دول عايزين يرجعوهم كفار طيب عايزين يرجعوهم كفار بإيه بالإغراء والإغواء والتهديد والوعيد يعني رغبوهم تعالى وهنعمل لك ونخلي لك ونسوي لك ومفيش فايدة طب بقى يديهم فوق دماغهم بقى كده يعذبوهم ادي اللي حصل هل بقى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في فترة مكة باعوا دينهم خوفا من العذاب الذي يوقعه بهم كفار مكة هل ضعفوا واستكانوا ولانوا مقابل ذي الشديد وقالوا لا خلاص بقى روح ما بعدك روح نرجع كفار تاني ابدا ثبتوا وتعالوا بقى ناخد امثله ونماذج سيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه شح بأصل دينه بلال بن رباح ذلك العبد الذي كان في مكة وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ووجد في الإسلام ما يجاوب فطرته ويتوافق مع عقله ويكفل له حريته وحرمته ومكانته وإنسانيته فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به فعلم كفار مكة وكان بلال من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا فماذا فعلوا معه؟ كانوا يأخذونه في رمضاء مكة الرمضاء يعني في الأيام الحر الشديدة بقى على الرملة الرمضاء الرملة السخنة في أيام الحر الشديدة ومكة بقى اللي راح الحج أهو شايف رغم إن دلوقتي ما شاء الله هناك بقى المكيفات في كل مكان وعاملين لك بخاخات رذاذ المية فما بنحسش قوي باللي كانوا حاسين بيه زمان المهم درجة الحرارة 45 50 والرملة بتسخن عايزك تجيب رملة وتسخنها لدرجة 40 45 وتقف عليها هتقف قد ايه وتعري ظهرك وتنام عليها وتحط حاجة تقيلة على صدرك هتستحمل قد ايه هو ده اللي حصل مع سيدنا بلال علشان ايه علشان يترك دينه لكنه شح بأصل دينه قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه كان بلال بن رباح شحيحا بدينه وكان ممن يعذب في الله وكان يعذب في دينه يعني بيعذبوه ويؤذوه حتى يترك الدين فأراد الكفار أن يقاربهم يعني بيقولوا له يقاربهم يعني إيه؟ يعني طب تعالى ناحيتنا شوية طيب يعني هنقول لك بقى امدح اللات والعزة اللات والعزة الأصنام بتاعتهم مناة الثالثة واللات والعزة وهبل و... يعني امدح الآلهة بتاعتنا وإحنا نسيبك خليك على الإسلام بس امدح الآلهة لا لا لا ما أقولش كلمة ترضيكم أبدا لأنه لو مدح الآلهة يبقى راضية بالكفر فهو كانوا إذا أرادوا منه أن يقاربهم يعني يا دوبك يقرب شوية مش يسيب دينه بس يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد ويقول والله لو أعلم أن كلمة أغيظ لكم منها لقلتها يعني الكلمة اللي تفلق رأس الكفار إنك تقول أحد أحد إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فكانوا يضعونه على الأرض عاري الجسد وفوق على الأرض الحارة الساخنة وفوق, وفوق صدره الحجارة, الحجارة الثقيلة حجارة الثقيلة حتى ذهب ماء ظهره عارف العمود الفقري حوالين منه كده دهنيات وشعيرات وأعصاب بتحميه دي اتحرقت ساحت دابت وكان يقول أحد أحد كان شحيحا بدينه ما يهموش حتى اعتقه أبو بكر اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه واعتقه وصار بلال له الشأن الذي نعرفه جميعا أدي سيدنا بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه طيب عندنا أيضا آل عمار آل ياسر ياسر أبو عمار عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية سمية أول شهيدة في الإسلام طيب عذبوهم وأرادوا منهم أن يتركوا دينهم فماذا حصل ثبتوا فما كان من أبي جهل للعين إلا أن أخذ حربه ورمى بها سمية في موضع عفتها فماتت شهيدة فكانت أول شهيدة في الإسلام وسمية من السمو ولكل واحد من اسمه نصيب و و وسمية سمية أول شهيدة في الإسلام حين نسمي بناتنا بهذا الاسم نعلمهم قصة سمية الثبات حتى الممات على العقيدة شحت بدينها وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الحاكم من حديث جابر بن عبد الله فيما روى الإمام الحاكم وحديث صحيح النبي صلى الله كان يمر عليهم وهم يعذبون الأسرة كلها عمار وأبوه ياسر وأم سمية رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ولا يملك أن يصنع لهم شيئا فترة مكة كانت فترة استضعاف فكان يقول لهم أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة يبقى الشح بأصل الدين أنك تثبت على دينك ولا تفرط فيه مهما كان الثمن هذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شح بأصل دينه أصل دينه بقى جه هنا مع من, من أقرب الناس إليه والدته أمه الآية في سورة العنكبوت رقم 8 وإن جاهداك الوالدين يعني ووصينا الإنسان بوالديه حسنى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى آخر الآية يقول سعد بن أبي وقاص نزلت في هذه الآية إيه قصة الآية دي نزلت فيه ليه بسببه ليه يقول لك أنني أسلمت وسعد أحد ستة أحد ستة سبقوا إلى الإسلام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام هو مش خال مباشر لكنه من عيلة والدة النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقال له خال النبي صلى الله عليه وسلم المهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أسلم فعلمت أمه بإسلامه فقالت له يا بني يا سعد ما هذا الدين الذي أحدثت إيه الدين الجديد اللي أنت دخلت فيه ده وسبت دينك ودين آبائك وأجدادك ما هذا الدين الذي أحدثت والله لتتركن هذا الدين أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت جوعا فتعير فيقال لك يا قاتل أمه أو ترجع عن دينك يا إما تسيب الدين دين الإسلام اللي أنت اتبعته ده دين الجديد اللي دخلت فيه يا اما همتني على الاكل والشرب اضراب يعني هعمل اضراب لحد ما اموت من الجوع والناس تعيرك يقول لك اللي قتل امه اهو اللي خلى امه ماتت من الجوع اهو يعيروه او ترجع عن دينك فماذا قال لها قال يا امه ما انا بتارك هذا الدين الذي انا عليه لشيء شايف كلمه لشيء يعني اي شيء هيمنعني عن ديني او يخليني ارجع عن ديني مهما كانت ابدا ما أنا بتارك هذا الدين لشيء ريح نفسك فنفذت الإضراب فامتنعت عن الأكل والشرب حتى جاء في آخر النهار مر يوم حتى انثنى عنقها يعني خلاص بقى بدأت تفرفر بين قوسين زي ما بنقول انثنى عنقها من شدة الجوع قالوا يا سعد أدرك أمك يا سعد أدرك أمك يعني الحتة اللي بتوجع بقى والابن مع الأم بس بين قوسين كده وكان سعد من أبر الناس بأمه كان برا بأمه تخيل يعني كلمة من أبر الناس بأمه يعني تقول له يمين يمين شمال شمال يعني شعاره مع أمه شبيك لبيك شعاره كده مع أمه فكان ممكن يبيع بالساهل من التعاطف مع أمه اللي عمره ما رفض لها طلب لكن جه لأمه وهي كده منثنية الرقبة في حالة إعياء تام نتيجة الإضراب فقال لها يا أمة كأني بها نظرت إليه رجاء أن يقول كلمة الكفر خلاص بقى ده باين حن ليا بقى وصعبت عليه وهيكفر بقى عشان يرضيني وينقذني قال يا أمة نظرت إليه قال يا أمة والله لو تعلمين والله لو كانت لي مئة نفس لو لي مئة روح فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني الذي أنا عليه فكلي أو لا تأكلي انت حرة تاكلي ما تاكليش تعيشي تموتي انا مش هسيب الدين ده ولو ليا 100 روح روح تاخدوها وروح تاخدوها روح ورا روح مش هسيب الدين ده برضه شفت الثبات حتى الممات يبقى انا بقول لك اهو اثبت على اصل دينك مهما كان الثمن خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وزيد بن الدثنه الاثنين خبيب بن عدي وزيد بن الدثنه كلاهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسرا في غزوة أو في معركة اسمها معركة الرجيع يوم الرجيع كانت سنة 4 هجرية النبي عليه الصلاة والسلام بعت مجموعة من الصحابة في مهمة عسكرية فغدر بهم وأسر خبيب وزيد فباعهما من أسروهما إلى أهل مكة طيب خبيب وزيد لما اتبعوا لأهل مكة من اشتراهما اشترى خبيب اشترى خبيبا أهل رجل كان قد قتله خبيب في غزوة من الغزوات واشترى زيد بن الدثنة صفوان بن أمية أبو أمية بن خلف لأن زيد كان قد قتل أباه فكل عيلة لها طار عند خبيب وزيد اشتروه الطار للعيلة اللي عند خبيب اشتروه الطار للعيلة عند زيد اشتروه ليه عشان يقتلوهم نفس بنفس من كفار مكة يعني وخبيب وزيد ايه مسلمين كان ده سنة 4 هجرية واتأثروا خلاص وراحوا مكة فلما كان يوم قتل خبيب وخبيب رضي الله تعالى عنه كان ثابتا لم يتردد لم يتردد أرادوه على أن يقتلوه لكنه أبى فماذا كان منه صلبوه وقبل أن يصلبوه قال دعوني حتى أصلي ركعتين دعوني حتى أصلي ركعتين فصلى ركعتين وأوجز فيهما خففهم ثم قال والله لولا أني أخشى أن تقولوا أطال الصلاة خوفا من القتل أطلت الصلاة أنا خففت الركعتين علشان ما تفكروش إن أنا خايف من الموت فأطول الركعتين ده خايف بقى مش عايز يطلع من الصلاة في يومه لا أنا خففتهم عشان ما تظنوش الظن السيء ده فيا ثم قال اللهم بلغ عنا رسولك اللهم بلغ عنا رسولك صلى الله عليه وسلم يعني يا رب بما تعلمه منا وتطلع عليه بلغ عنا رسولك في المدينة أن قد ثبتنا ولم نبع ديننا حطوا السيوف على رقبنا وفضلنا ثابتين على الدين أن قد رضينا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب وريني يوم في هؤلاء الكفار فقاموا ليقتلوه فقرأ بيتين من الشعر يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست مب- بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي معنى كلامه إيه؟ يقول طالما أنا هموت مسلم ما يهمنيش اتقتل وانا ع- وانا واقف اتقتل وانا قاعد تقطعوني حتت ترموني في الح... في النار ترموني في البحر ترموني من فوق جبل ما يهمنيش طالما انا هموت مسلم لست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الايه مصراعي ما دام انا هموت مسلم وذاك في ذات الاله طب إيه اللي صبرك على ده كله في ذات الاله لله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي يعني لو قطعتوني حتت هم بالفعل عملوا معاه كده لو قطعتوني حتت ربنا سيبارك في هذه الأجزاء أوصال الشلو الممزع يعني قطع الجسد الممزقة لو ما تقطعوني حتت كده هو يا كفار مكة ربنا هيبارك في القطع ده اهي ويوم القيامة يجمعنا موعدنا القيامة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال السل- شلو ممزعي ثم يقول بقى إيه إن أنا ثابت ولست بمبد للعدو تخشعا التخشع هنا بمعنى التذلل والت- طب معلش طب نتفاوض طب مش عارف ايه لا لا لا لست بمبد للعدو تخشعا مش هبان في مظهر الضعيف ابدا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا جزعا ولا حبان ان انا خايف ومضطرب لا انا حليم ولا انا هضعف ولا انا هستسلم ولا حبايب ان انا خاوف ده انا هست... خايف ده انا هستقبل الموت وانا فرحان واقول فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه ده انا هقول للموت لما يجيني مرحبا بالموت الله انت جاي انت لسه جاي دلوقتي انا كنت منتظرك من زمان انتوا مفكرين ايه هو المسلم كده آه، آه، احدى احدى الامرين اما النصر واما الشهاده ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي يعني إيه؟ يعني أنتوا لما تقتلوني ده أنتوا بتعجلوا لقائي بالله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه زيد بن الدثنة جابوه وهم جايبينه عشان يقتلوه خلاص لسه هينفذوا فيه حكم الإعدام قام أبو سفيان وكان لسه كافر أبو سفيان ما هو الكلام ده سنة 4 هجرية ومكة ما كانتش فتحت لسه بقى زيد بن الدثنة خلاص متكتف وهيقتلوه فجاء أبو سفيان وقف عند رأس زيد بن الدثنة وقال له يا زيد أتحب أن محمدا أن محمدا عندنا الآن في مكانك الذي أنت فيه فنقتله وأنك في أهلك إيه رأيك في العرض ده يعني محمد كان يبقى هو اللي هنا صلى الله عليه وسلم كان يبقى هو اللي هنا مكانك وهنقتله دلوقتي وانت تبقى معزز مكرم في وسط أهلك فقال زيد والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه وأني في أهلي وتصيبه شوكة أنت بتقول لي يجي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتقتل وأنا أبقى في أهلي آمن لا ده أنا هديك بقى حاجة تانية ده أنا ما أحبش أكون في وسط أهلي وجنب النبي وشوكة تشكه أي حب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبكما يا رب العالمين فقال أبو سفيان متحسرا أو متعجبا والله يا قوم ما رأيت أحدا يحب أحدا من الناس كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم فشوف ثبات حتى الممات هؤلاء ثبتوا شحوا بأصل دينهم ورفضوا رفضوا أن يستجيبوا لدعاوى الكفر والعياذ بالله حبيب بن زيد الأنصاري وحبيب بن زيد قصته في سطرين ثلاثة بس مين حبيب بن زيد الأنصاري لعله اسمه عجيب عند بعض الناس وأول مرة يسمعوه أو سمعوه ناسيينه مين حبيب بن زيد ده كان شاب عنده 30 سنة 30 سنة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ارتد واحد من الناس من بني حنيفة اسمه مسيلمة الكذاب كنا اتكلمنا عنه كده في التنبؤات النبوية في رمضان لو تذكرون فمسيلمة الكذاب ادعى النبوة بقى وفي الناس من قبيلته بنو حنيفة اتبعوه وقالوا احنا عارفين انه كذاب اه بس ابن بلدنا وعزنا ومش عارف ايه الله بقى في حد يرتد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بقى شايف النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه يرتد أعمى والعياذ بالله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور طب يا جماعة بني حنيفة أنتوا اتبعتوا مسيلمة على إنه نبي فعلا ومعلش و... كده تهفيتوا في مخكم يعني ولا إيه قالوا لا والله احنا عارفين ان مسيلمه كذاب وان محمدا صادق الله طب ليه بقى تركتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورحت لمسيلمه قال اصل مسيلمه ابن بلدنا وكذاب ربيعه قبيله ربيعه احب الينا من صادق مضر النبي عليه الصلاه والسلام يعني عامل زي ايام الانتخابات كده اما يجي واحد ايه يترشح اتنين تلاته ففي واحد آه لا عصبية وقبلية واتصالات والعيلة دي عارفة كل واحد في 50 60 عيلة في المركز ويربطوا معاهم وابننا وحبيبنا ولحمنا ودمنا ومنكم وبكم وإليكم والكلام ده وواحد تاني أستاذ في جامعة ولا شيخ فاضل ولا أي حد بقى مترشح وعنده قيم ومبادئ وهيقدر يقف يدافع عن الشريعة في مجلس الشعب ومجلس الشورى ويقف في مواجهة القوانين الفاسدة أو الظالمة وإلى آخره يقوم الناس يسيبوا العالم أو الأستاذ الجامعي أو هذا الذي يستطيع أن يواجه كل فساد ويتعصبوا لابن بلدهم أو ابن مركزهم أو يجاملوا بعض ده أنتوا كده بتبيعوا دينكم يا جدعان ده انتوا كده بتحطوا الامانه في رقبه ما هي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. لما احنا نحط الناس اللي ما تستاهلش في المكان اللي ما تستاهلوش يبقى خلاص بقى خربت الدنيا. فهنا نفس القضيه. مسيلمه الكذاب اهله اتعصبوا له رغم عارفين انه كذاب وعارفين ان هو مرتشي وعارفين ان هو كذا ويبيعوه. الله فأنا عايزك تاخد بالك معايا شح بأصل دينك وشح بكمال دينك ما يتصرفش إلا في موضعه الصحيح كما أمرنا الله عز وجل إيه قصة حبيب بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث برسالة إلى مسيلمة يدعوه إلى الرجوع إلى الإسلام مين حمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هيوديها لمسيلمة؟ حبيب بن زيد 30 سنة يا بخته 30 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره سفير الله حلو قوي 30 سنة وسفير جميلة خالص فأنا بنادي على شبابنا الثلاثين سنة والخمسة وعشرين سنة كونوا سفراء للنبي عليه الصلاة والسلام احذروا الليبرالية وكتير ما يعرفش الليبرالية يعني ايه واحذروا العلمانية وكتير ما يعرفش علمانية يعني ايه واحذروا الشيوعية والماركسية وعليكم بالإيمانية الإسلامية النبوية ودين الإسلام يشمل الحياة في كل أوضاعها وأحوالها اللي يحاول يفهمك أن الإسلام مليش علاقة بالسياسة كذاب اللي يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين كذاب وهبينها لك بعد كده إن شاء الله عز وجل الإسلام له علاقة بالسياسة والاقتصاد والفكر والأمور الاجتماعية والخلقية والإنتاجية والعسكرية والاستراتيجية والدولية يعني أقول لك الإسلام يمتد طولا وعرضا ورأسيا وأفقيا يعني الإسلام بيتناول حياة الإنسان من ساعة ما يدخل دورة المية يعمل إيه شفت بقى مفيش حاجة أقل من كده بقى يعلمك ازاي تدخل دورة المياه ازاي تطلع بيقول لك عندك برنامج لكل خطوة في حياتك امشي حسب البرنامج تدخل دورة المياه ازاي تطلع ازاي تستنجى ازاي ادي الاسلام علمك ازاي تدخل دورة المياه ما ترك نبينا شيئا من امر الدين او الدنيا الا وعلمه لنا طيب حتى سدة الحكم من اداب دورة المياه لما يتعلق بامور الحكم الاسلام شمالها ومن ق- ومن ميلاد الإنسان من ساعة ما يتولد ليه أحكام أحكام المولود إلى أن يموت لا ده من قبل ما يتولد وبعد ما يموت من قبل ما يتولد حقوق الجنين حق الاختيار اختيار الأم وبعد ما يموت حقوق الموتى وإن احنا ما نكسرش عظمهم وإن احنا ما ندوسش على القبور بتاعتهم الإسلام عظيم محتاجين نتعلمه فحبيب بن زيد شاب حمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وكان سفير راح لمسيلمة ومعروف معروف عند الدول كلها ان اللي حامل رسالة اللي جايب رسالة من ملك لملك او من امير لامير او من بلد لبلد ما يتقتلش ما على الرسول الا البلاغ انا جاي ابلغ رسالة حتى لو انا عدوك جاي بالامان كوني حامل رسالة يبقى انا ح- واخد راية الامان فمسيلمة غدر قال هاتوا حبيب ده قطع الرسالة الأول قال أنا مش عايز أرجع هو أنا شريك محمد صلى الله عليه وسلم أنا شريكه في الملك وأنا الوحي بينزل عليا زي راس براس الكذاب هو قتل بعد ذلك قتل في في في حروب الردة في زمن سيدنا أبو بكر المهم حبيب بقى لما راح مسيلمة جابه قال له يا حبيب أتشهد أن محمدا رسول الله أنت لسه بتتبع محمد قال نعم فقال له مسيلمة يا حبيب أتشهد أني رسول الله له مسيلمة بقى يعني فقال حبيب ابن الثلاثين أنا أصم لا أسمع أنا أطرش أنت تقول إيه؟ قال اقطعوا أذنه قطعوا ودنه قال له يا حبيب قال له نعم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أن محمد رسول الله يا حبيب أتشهد أني رسول الله قال أنا أصم لا أسمع قال اقطعوا أذنه الأخرى فما زال مسيلمة يسأله يقول له أتشهد أن محمد رسول الله يقول له نعم أتشهد أني رسول الله لو مسيلمة الكذاب يقول أنا أصم لا أسمع فضلوا يقطعوه حتة حتة حتى قطعوه إربا إربا فمات شهيدا ولم يرجع عن دينه تخيل لما يقطعوا إذنك تبقى قدامك أو إيدك أو يلاعوا عينك وتثبت أي قوم هؤلاء تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي استمسك بدينه كما أمره ربه في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عارفين حبيب ده أمه مين؟ هتتعجبوا أو صراحة عارفين أمه مين؟ أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية عرفتوها؟ نسيبة بنت كعب البطلة ده دي كانت بتحمل السيف وتجاهد اللي وقفت في غزوة أحد تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت المعمعة والكفار اللي رجعوا متانم وحصروا النبي عليه الصلاة والسلام وقفت شهر السيف تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وجالها سيف هنا في كتفها نزل بجرح عميق فيها فكان الجرح ده بالنسبة لها شرف وفخار مش عجيب ابدا ان حبيب بن زيد الانصاري بن ال 30 سنه يثبت وهو بيتقطع حته حته وما يتركش دين الاسلام يثبت اهو مش عجيب ابدا انه يبقى ام آه، امه تبقى هذه الصحابيه الفاضله ام عماره شاف امه ثابته على دين الله عز وجل هناك ايضا ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الدراني سيد التابعين في زمانه ده بنسميه مخضرم يعني ايه مخضرم يعني واحد أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد وما لحقش يشوف النبي عليه الصلاة والسلام هو فعلا أبو مسلم الخولاني هذا واسمه عبد الله ابن ثوب الداراني كان من أهل اليمن أسلم وكان لسه ما هاجرش للنبي عليه الصلاة والسلام ظهر في اليمن واحد كذاب اسمه الأسود العنسي كذاب الأسود العنسي وادعى النبوة بس ده قتل بقى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة اتقتل بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين أما الأسود العنسي فاتقتل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت بشهر طبعا الأسود عمل له حزب في اليمن وارتد وادعى أنه نبي مين استمسك بدينه؟ أبو مسلم الخولاني وكان مؤمن مسلم صدق أن لا إله إلا الله رسول الله و- ولم يرتد ولسه ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام ولا هاجر فقالوا ده في واحد هنا لسه مسلم مين هاتوه أبو مسلم الخولاني هاتوه فقال يا أبا مسلم أتشهد أن محمد رسول الله نفس اللي حصل مع حبيب بس ده في مكان وده في مكان قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال أنا لا أسمع أنا في حد بيتكلم حد بيتكلم يا جماعة آه فضل يقول له كده فأصر فقال أوقدوا نارا عظيمة ده الأسود العنسي الكذاب اللي ادعى النبوة فأوقدوا نارا عظيمة قال ارموا به في النار فرموه فلما انطفأت النار وجدوا أبا مسلم قاعدا يسبح الله ايه ده حد شبيه بسيدنا ابراهيم اه لا تتعجب كرامات الله عز وجل تشمل انبياءه واولياءه ثاني كرامات الله عز وجل تشمل ايه انبياءه واولياءه فهذا ولي لله ان الله يدافع عن الذين امنوا فلما وجدوها كذا قالت حاشيه الاسود العنسي الكذاب له إن هذا الرجل لو مكث في اليمن بعد ما طلع من النار اللي رميناه فيها يكون فتنة ويتركك الناس ويرجعون إلى دين محمد فأمر بنفيه بسرعة طلعه بره البلد زي أي واحد كده يخاف من حد يؤمن فيه بره عشان ما ياكلش الجو منه يعني المهم أمروا بنفيه فخرج ذاهبا إلى المدينة فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق هو ماشي بقى من اليمن لحد المدينة لسه ما وصلش في نص المسافة في ربع المسافة مات وصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة فلما دخل المسجد ما حدش عارفه وأهل المدينة معروفين وعارفين وجوه بعضهم وبالذات سيدنا عمر بن الخطاب متفرس وملهم ومسدد يعرف كده الناس فنظر فوجد أبا مسلم قال ممن الرجل أنت مش من أهل المدينة شكلك غريب ممن الرجل قال من أهل اليمن آه أنت من أهل اليمن قال ما فعل الرجل الذي أحرقه الأسود العنسي الكذاب قال تقصد عبد الله بن ثوب قال نعم فقال عمر أنت هو أنت هو وأنت أنت أنت أبو مسلم الخولاني عبد قال نعم فقام إليه عمر فاعتنقه وقبله ثم ذهب به إلى أبي بكر فقال الحمد لله الذي أحياني أو الذي لم يمتني حتى رأيت رجلا فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل يعني ألقي في النار فكانت ضربا عليه وسلاما هذه قصص للذين شحوا بأصل دينهم واحد يتقطع حتت حتت ويثبت على دينه واحد يتحط على الرملة الساخنة لأبعد درجة ممكنة وفوق منه الحجارة ويطلب منه أنه يمدح الآلهة بس ويثبت على دينه ويقول أحد أحد واحد يرمى في النار ويثبت على دينه ويقول أحد أحد ويا ترى ده خاص بأصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا ده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أتباع الأنبياء كل أتباع الأنبياء الذين ثبتوا معهم وآمنوا بهم تعرضوا لمثل هذا وثبتوا أديكم مثال فرعون فرعون الذي حكم مصر وفرعون لقب يعني وفرعون بقى فرعون موسى عليه السلام المهم في زمنه كانت عنده ماشطة الحديث ده حديث رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم إيه بقى قصة الحديث ده ماشطة ابنة فرعون الماشطة بتاعت بنت فرعون يعني إيه ماشطتها يعني اللي بتسرح لها شعرها الكوافيرة بتاعتها يعني إيه حكايتها يقول النبي عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي فعلى مكان فشممت رائحة طيبة ريحة حلوة ذكية يا سلام إيه الريحة الجميلة دي ما هذه الرائحة الطيبة يا أخي يا جبريل فقال جبريل عليه السلام إنها رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها الماشطة الكوافرة ده هي وعيالها دي الريحة بتاعتهم قال وما شأنها شأنها إيه بقى اسمعوا شأنها بينما كانت تمشط بنت فرعون عدد سرح لها شعرها وقعت المدرة من يدها المشط وقع من إيد الماشطة فقالت الماشطة بسم الله وزي ما احنا متعودين مش عارف لسه العادة دي باقية ولا لا لما حد يقع من ايده معلقة ولا قلم ولا يقع من ايده عيل ولا حاجة يقول بسم الله زي زي دلوقتي زمان لما ح- دلوقتي وزمان برضه لما حد يقع يقول اسم الله عليك بس في ناس بيقولوا اسم النبي حارسك لا يا عم هو خليك يعني اس- اسم الله عليك هي دي الصحيحة بسم الله لما تقع منك حاجة قول بسم الله فالمهم وقع المشط من ايد مين من ايد ما شطت بنت فرعون صاحبها قالت بسم الله فالبنت بصت لها كده بنت فرعون قالت لها ابي بسم الله اللي هو ابويا ما هو فرعون بقى كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري كان بيقول لهم انا ربكم الاعلى فالمهم قالت ابي قالت لها لا ربي ورب ابيك الله قالت اخبر ابي اقول ابويا ان انت بتعبدي حد تاني غيره اله غيره قالت نعم اخبري يعني هيعمل فيا ابوك يعني يعني هينقص عمري وهيقطع رزقي هي مؤمنة المؤمن عارف ان العمر والرزق بيد الله خافش ابدا فاخبرت اباها البنت قالت لابوها حصل كذا كذا من الماشطة بتاعتي قال هاتوها فقال لها اولك رب غيري قالت نعم ربي وربك الله فامر ببقرة من نحاس عارف البقرة يعني بقرة من نحاس يعني اناء من نحاس واسع وسمي الإناء الواسع من النحاس بالبقرة لأنه بيقول لك لو جابوا بقرة كبيرة بتوابلها ووضعوها الإناء ده يستوعبها يعني حاجة واسعة بقى ضخمة كده فوضع فيها الزيت وأحميت النار سابوا الزيت بقى لحد ما غلي وتخيل بقى حاجة واسعة تسع بقرة كده هي اسمها بقرة من نحاس لأن لو وضعت فيها بقرة بقرة لا- لا- لا- لا- لاحتوتها فالمهم حتى إذا غلى الزيت قال ألقوه ألقوها وأولادها تخيل لما واحد يترمي ده أنا عايزك بس تجيب كده عظمة بتاع يعني مش عظمة إنسان عظمة جمل وترميها في زيت مغلي كده شوية زيت مغليين مش هتلاقي لها أثر هتتفتت أو هيبقى فيه شوية حاجات منها فقبل أن يلقوها في النار قالت له إن لي إليك حاجة يا فرعون أنا بس ليا طلب قبل ما أموت وقبل ما ت- ما ترمينا أنا وعيالي في الزيت المغلي ده قال لها ذلك لك قولي اسألي أنت عايزة إيه قالت يا سلام شوف قالت إيه قالت حاجة حلوة قوي قالت إن لي إليك حاجة بما لي عليك من حق ده أنا خدمتك سنين يعني على الله يطمر فيك دلوقتي يعني اعمل بالعيش والملح اعمل بالخدمة مش تاخدني لحم وترميني عظم فالمهم قال لها اطلبي قالت إذا أنا مت أنا وأولادي إذا أحرقتني أنا وأولادي خلاص بقى لما نموت بقى ويفضل شوية عظم مننا فاجمع عظامي مع عظام أولادي وادفنا في مكان واحد قال ذلك لك ذلك لك علينا بما لك علينا من الحق فأمر بها فألقي أولادها واحدا واحدا شوف العذاب يعني مش رماها الأول عشان تستريح لا هاتوا عيالها واحد اثنين ثلاثة ورا بعض حتى إذا ألقوا أولادها واحدا واحدا جاءوا إلى طفل رضيع لسه ما تكلمش حتة لحمة يعني عيل صغير لسه رضيع ما بيتكلمش هياخدوه يرموه بصت للعيل الصغير وهمت أن ترجع شفقة على هذا الصغير فإذا بالله عز وجل ينطق هذا الطفل الصغير في مهده ويقول لها يا أمه قعي ولا تقاعسي ارم بنفسك مستنية إيه قعي ولا تقاعسي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني اثبتي على دينك شايف الثبات معنى اتصال أبو صهيب من الإسكندرية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله آه، ازي حضرتك شيخنا أكرمك الله يا أبا صهيب إني أحبكم في الله أحبك الله كما أحبتنا فيه وأسأل الله أن يحفظكم وسائر علماء المسلمين آمين وإياكم يا رب آه، أستأذن حضرتك شيخنا آه، حضرتك ذكرت في اللقاء آه، كلمة العلمانية والليبرالية والماركسية وما إلى ذلك من آه، المسميات العصرية يعني التي آه، يعني لا نعلم عنها في دين الإسلام شيء نعم فيعني آه، كنت أرجو أن يعني آه، تعلمنا آه، م- يعني آه، مرادف هذه المسميات وتضرب لنا آه، يعني أمثلة آه، بما فيها يتعارض مع شريعتنا آه، الإسلامية الغراء التي نسبنا الله عز وجل إليها صدقت نعم هذه مهمة جدا المفترض كنت بينها فعلا حاضر نعم ستجد ما يسرك إن شاء الله وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه جزانا وإياك شيخنا و- وأنا أنا آه، يعني آه، أعد أن هناك مجموعة من الدروس علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعتي تحت عنوان هذه شريعتنا هذه شريعتنا سوف نأتي فيها بشريعة الإسلام لأن دلوقتي في ناس كتير بتحاول تبين أن شريعة الإسلام شريعة ناقصة أو شريعة ظالمة أو شريعة للمسجد أو للسبحة أو لكذا أو لكذا لكن سنبين إن شاء الله عز وجل شمول شريعة الإسلام لكل مناحي الحياة ومن خلال ذلك سننبه على هذه المذاهب الهدامة ونحذر الناس منها بأسلوب علمي من غير شتايم ومن غير اعتداء احنا منهجنا علمي منصف إن شاء الله وهقول لحضرتك دلوقتي بعض المعاني فيها طيب ادي ما شطت ابنة فرعون شفت عملوا معاه إيه؟ وثبتت على الدين وعيالها اترموا واحد واحد ورا منها وانطق الله ابنها الرضيع في آسية امرأة فرعون آسية امرأة فرعون تعرفون آسية كمل من النساء أربعة آسية امرأة فرعون مريم ابنة عمران مين ها سيدة خديجة ها سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد يعني اللحم ال- الإناء المليء باللحم وال- والسمن والأرز وما شابه ذلك يعني لها فضل عظيم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها المهم آسية امرأة فرعون إيه اللي حصل لما آه، أسلمت وتركت دين فرعون ماذا فعل معها فرعون؟ يحكي لنا في ثلاث روايات صحيحة عن سلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. بيحكوا لنا القصة وهدمج لك الروايات بتاعتهم. لما آمنت آسية امرأة فرعون ماذا فعل معها؟ صنع لها أوتادا، عارف بقى في سورة الفجر يقول الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون اهي ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الأوتاد يعني لها تفسيرات متنوعة يهمني أخذ التفسير ده دلوقتي آه، يقول أحد الصحابة الأجلاء الثلاثة المذكورين الأوتاد يقول آه، صنع فرعون أمر بصناعة أربعة أوتاد لزوجته آسية يعني شدها على الأرض نيمها على الأرض وشد دراع اليمين على وتد ودراع شمال على وتد ورجل يمين على وتد ورجل شمال على وتد وانت عارف لما الدراعات تتشد على الوتد بيشدوا بالحبال كده ببكره يك- يكاد ال- الذراع ينخلع او ال- الرجل او الساق تنخلع من ال- من الجسد طيب وبعد ما شدوا جسمها في الاوتاد الاربعه جاءوا بصخرة عظيمة فوضعوها فوق جسدها كما في رواية عبد الله بن مسعود و- ورواية أبي هريرة ثم يعذبونها يعني الصخرة فوق منها ومشدودة في الأوتاد الأربعة ويؤذونها ويضربونها طبعا بالإيذاء النفسي بالشتايم والسب واللعن وبالإيذاء البدني حتى وكان ذلك في الحر الشديد حتى إذا أتعب الذين يعذبونها يعني هم تعبوا اللي بيضربوا فيها تعبوا فذهبوا ليستريحوا أظلتها الملائكة بأجنحتها أظلتها الملائكة بأجنحتها أظلتها الملائكة بأجنحتها فبينما هي كذلك إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يقول أبو هريرة فكانت ترى بيتها في الجنة وهي تعذب فماتت على ذلك سبحان الله ثبات على أصل الدين هناك عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه في زمن عمر بن الخطاب آه، كان في معركة مع أهل قيسارية أهل معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله نعم سهيلة من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي أختاه
كيف حالكم يا شيخنا؟
ن- نحمد الله تعالى الحمد لله
آه والله بارك الله فيكم كثيرا على ما تقدمونه لنا في قناتنا قناة الرحمة وعودا حميدا لقناة الرحمة وجميع القنوات الإسلامية بارك الله لنا ولكم هل لديك سؤال؟
آه لا
هي مداخلة للتهنئة بعودة البث المباشر طيب ماشي ش- جزاك الله خيرا أختاه وأكرم الله أهل الجزائر ودفع عنا وعنهم كل سوء ونشهد الله عز وجل أن نحبكم في الله مذ أن كنا في العام الفائت في ولاية أم البواقي ورأينا هذه الحشود المتكاثرة بالألوف ألوف مؤلفة يعني المسجد الواحد يروح يقول فيه درس خمس تلاف نفس ما شاء الله لا قوة إلا بالله بغير مبالغة وحين نخرج الناس يعني ي- يمسحون علينا هكذا يقولون شيخ أزهري شيخ وكان معنا الشيخ حسان نسأل الله عز وجل أن يعزه ويعز علماء الإسلام رأينا بأعين رؤوسنا ما لم نسمع من قبل في ولاية أم البواقي فحفظ الله عز وجل الجزائر وبلاد المسلمين جميعا المهم عبد الله بن حذافة بقى ثبت على أصل دينه قصته حلوة أوي أوي أوي أوي كان هو آه، راح آه، أسروا أهل قيسارية قيسارية في بلاد الشام أسروه مع بعض المسلمين فأمير هذه البلد أمير من الروم من الروم المشركين النصارى ساوم سيدنا عبد الله بن حذافة على دينه فأبى فقال احبسوه آه، أنا عايزه بقى يتنصر ويكفر ويسيب الدين ويشتغل معاهم جاسوس بقى وهنديك ملك وهنديك دنيا والكلام ده أبى فكر المسألة لعبة الدين لعبة يعني ولا شوية دنيا بيع بهم ديني فالمهم آه، قال احبسوه وضعوا معه خنزيرا لحم خنزير وخمر وأمير الروم يعلم أن المسلمين لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمر فحبسوه ومعه اللحم الخنزير والخمر فمكث ثلاثة أيام عبد الله بن حذافة فمكث ثلاثة أيام في هذا المحبس ففتحوا فإذا به قد انثنى عنقه ثلاثة أيام والخمر كما هو ولحم الخنزير كما هو لم يقربه الله ما أكلش ليه ده قالوا أدرك أيها الأمير بيقولوا لا الجنود بقى بيقولوا الأمير هم الرومي أدرك الأسير المسلم لم يأكل منذ ثلاثة أيام وكاد أن يموت قال ايتوني به فجاءوا به قال له ما منعك أن تأكل وأن تشرب يعني هتموت هتموت نفسك عشان إيه قال والله أيها الأمير والله لقد علمت أن الضرورة قد أحلتهما لي الضرورة لأن إحنا ما بناكلش الخنزير ولا نشرب الخمر إلا في حالة الضرورة الضرورة يعني إيه واحد مش لاقي أكل ولا شرب وهيموت خلاص ممكن ياكل حتة خنزير قد كده بس تحفظ عليه حياته يعني لو احفظ عليه حياته حياته 5 جرام من الخنزير ساعة ما مش لاقي أكل خالص وفات يوم واثنين وثلاثة وهيموت 5 جرام يحفظوا عليه حياته يبقى ال 5 جرام مفيش حاجة والجرام حرام عليه لو كاله يبقى ياكل الضرورة بس فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه قال أما إني والله أعلم أن الضرورة قد أحلتهما لي لكني أردت ألا أشمتك بالإسلام كرهت أن أشمتك بالإسلام يعني كنت أنا لو شربت وكلت شفتم أهو اللي عامل لي فيها مسلم أكل خنزير أهو وشرب خمر رغم أنه عارف أن أنا مضطر بس هيقعد بقى أهو المسلم عمل أهو الم- ح- أموت وأفوت عليك الفرصة أنك تشمت بالإسلام أي قوم هؤلاء أولئك تربوا في مدرسة محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشحوا بأصل دينكم يا قوم واستمسكوا بدينكم واثبتوا عليه يؤيدكم الله عز وجل بنصره هل معنى اتصال؟ اتصال؟ نعم السلام عليكم
وعليكم سلام.
السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي آه، سهيلة أختكم سهيلة من الجزائر نعم تفضلي بارك الله فيك
آه، معذرة فقط سيدي لقد انقطع الاتصال نعم تفضلي
آه، والله كان كل الود ودي أن أتصل بقناة الرحمة لأنها حقا أمتعتنا كثيرا ووجدنا فيها كل ما نصبو إليه وفقط أريد أن أقدم مشاركة صغيرة وهي آه، أن أن أنني قد أنجبت ولدا آه، ونذرته إلى الله تعالى سبحانه لكي وأسميته بإذن الله محمد عمر الفاروق لكي يحرر المسجد الأقصى وإن شاء الله سأعمل كل جهدي جاهدة بإذن الله أن أن أربيه أحسن تربية على السنة وعلى على حفظ القرآن منذ الشباب والآن هو عمره عام وإن شاء الله سأبث في كل كل معاني الإسلام وكل معاني السنة المجيدة
بارك الله لك يا أم محمد والله لقد اقشعر جلدي وأنت تتكلمين وذكرتني بأم سالم مولى أبي حذيفة حين سيبته لله عز وجل قالت ابني هذا سائبة لله يعني وقف لله عز وجل فكثر الله عز وجل من أمثالك وبارك لك في ابنك محمد وبارك في أولاد المسلمين جميعا وأنبتهم نباتا حسنا اتصال آخر السلام عليكم أي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معك حسن أنور يا شيخ اتفضل الله يكرمك يا حسن انا بس عايزين نسالك سؤال بس كده عشان أيوة.
لسه متعرضين لحادثه معك اتفضل نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل مكروه آه، الجماعه عندي ب- بنتي توفت يوم الخميس في حادثه عندها سنتين عظم الله أجركم وأخلف عليكم الحمد لله فبس هي عايزه الج- المدام عايزه بس تكلم حضرتك لان هي كانت معاها اتفضل اتفضل نعم تفضل أيوة معاك أسمعك عظم الله أجرك وأخلف عليك أنا بنتي
لا الصوت غير واضح إيه؟
الصوت مش واضح الخط قطع نسأل الله أن يعوض عليكم خيرا واصبروا واحتسبوا فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وإذا صبر العبد على قبض روح ولده قال الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع يا رب فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أخلف الله عز وجل عليكم وبارك لكم بالنسبة لسؤال ال- الأخ الكريم أبي صهيب بارك الله له في صهيب وبارك لنا في أولادنا جميعا العلمانية بإيجاز لحد ما نتكلم عنها في مجموعة هذه شريعتنا إن شاء الله العلمانية فصل الدين عن الدولة يعني يشتغل من مخه برؤيته منفصلا عن الدين طب والدين بقى والقرآن والسنة يقول لك لا ده في المسجد أو بينك وبين نفسك كده إنما أي حاجة تتعلق بالدولة لا وهذا خطأ شنيع وافتراء على دين الإسلام فدين الإسلام جاء ليحكم البلاد والعباد دين الإسلام يصلح ويصلح الدنيا هجيب لك أقوال قبل ما أجيب لك أقوال المسلمين هجيب لك أقوال المستشرقين الليبرالية معناها إيه؟ الليبرالية معناها إيه، نسف الدين بالمرة يعني العلمانية أرحم منها شوية الليبرالية معناها إهانة الدين وعدم اعتباره مطلقا فنسأل الله عز وجل أن يرفع كلمة الإسلام وأن يعز المسلمين وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظ قناة الرحمة والعاملين فيها والقائمين عليها والدعاة إلى الله عز وجل فيها وأن يجعل بثها مباشرا متصلا غير منقطع وأن يفتح أبوابها وآفاقها على العالمين أجمعين وأن يفتح بها قلوب الخلق وأن يهدي بها الناس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله